السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد الليلة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أكبر حزن في تاريخ البشرية كلها مع أصعب يوم مر على الأرض كلها الليلة إن شاء الله مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص معاد البدر اللي ربنا نور لنا بيه حياتنا 23 سنة جه معاد إنه يطفى خلاص خلاص جه معاد انطفاء السراج المنير اللي ربنا نور لنا قلوبنا بيه 23 سنة الكنز اللي ربنا اداه لنا 23 سنة جه معاد إنه يرجع لربنا تاني يموت رسول الله والإسلام في قمة انتصاره وانتشاره علامات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت قبل موت رسول الله بشهور في اليوم اللي ربنا وراه فيه ثمرة حياته كلها يوم ما ربنا وقف قدامه 120 ألف صحابي في حجة الوداع ويطلع رسول الله يخطب خطبة بيودع فيها أمته كل كلمة فيها عارف النبي عليه الصلاة والسلام إن خلاص دي آخر شهور في حياته 120 ألف واحد كانوا بين أقدام اللات والعزة ربنا أنقذهم برسول الله من النار يطلع رسول الله يقول لهم يا أيها الناس لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا أيها الناس إنكم مسؤولون عني بين يدي الله فهل ستشهدون لي أني بلغت الصحابة بدأوا يبكوا وتنهمر دموعهم ويقولوا له نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة يا رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول يا أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله اتقوا الله في النساء الرسول بيودعك بأنه يوصي الأمة كلها عليكي يوصي بص ابوكي واخوكي وابنك وكل راجل في الامه عليكي والرسول عليه الصلاه والسلام بيودع سيدنا معاذ وهو مسافر اليمن بيقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا ممكن تبقى دي اخر مره تشوف رسول الله فيها يا معاذ لعلك ان تمر على بي على على مسجدي وقبري يا معاذ ممكن تيجي تلاقيني خلاص بقيت تحت التراب يا معاذ معاذ يبكي من الالم لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل قول الله اذا جاء نصر الله والفتح بعد 23 سنة تضحيات يا محمد بعد 23 سنة ضحيت بكل حاجة لحد ما عادش في حاجة تضحي بيها خلاص ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد ما شفت كل اللي امبارح طردوك وأذوك وشتموك جايين النهاردة يسلموا على ايديك فسبح بحمد ربك واستغفره خلاص يا حبيب الله تعالى يا محمد ارجع لربك يجازيك ويسيبك على خطوة خطوة مشيتها في التمييز 180 كيلو بتوع الطائف ارجع يا محمد لربك يثيبك على كلمة كلمة قلتها عن ربنا على حجر حجر اترميت بيه وانت بتطرد من الطائف على يوم يوم بذلته في سبيل الله على مرة مرة حاولوا انهم يختلوك فيها يا حبيب الله تعالى يا محمد ارجع لربنا عشان يثيبك على كل موقف مر عليك ضحيت فيه عشان ربنا وعلى كل ابتلاء ابتليتك به يا محمد وصبرت على كل بنت من بناتك مات ماتت وصبرت على كل ابن من ولادك وسدته التراب وصبرت على كل حفيد من احفادك مات وصبرت على كل حبيب من احبابك وصاحب من اصحابك والم من الالام اللي مرت عليك وصبرت يا حبيب الله استعد يا محمد للقاء حبيبك ربنا ومولاك استعد يا محمد لفراق الدنيا اللي ما شفتش فيها غير القدر والمصاعب استعد يا محمد لفراق اصحابك اللي انت عشت عشانهم زي الاب اللي عاش عشان ولاده اولاده وينزل قول الله اليوم اكملت لكم دينكم يبكي سيدنا ابو بكر يعرف ان خلاص ما عادش بعد كده غير النقصان يا محمد خلاص المهمه خلصت ربنا كانه بيقول للرسول المهمه خلصت اديت المهمه على اكمل وجه عشت حياتك عشاني ضحيت بكل حاجه تعالى تعالى عشان تشرب يا من لم تشرب تعالى عشان تاكل يا من لم تاكل تعالى عشان تاخد يا اللي عشت طول عمرك تدي وتضحي وتبذل وعمرك ما خدت تعالى يا اللي ربطت البط الحجر على بطنك من شدة الجوع عشاني تعالى يا اللي كان الهلال ورا الهلال ورا الهلال بيمر وانت ما انتش لاقي اي اكل تاكله غير التمر والمية عشاني تعالى يا محمد وتنزل اخر آية في كتاب ربنا وخلاص الرسالة تبقى كده خلصت اخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون النبي عليه الصلاة والسلام كان كل سنة بيعتكف 10 أيام في رمضان السنة دي 20 يوم كل سنة جبريل بيدرس القرآن كل مرة السنة دي مرتين كأن جبريل بيقول له خلاص دي آخر مدرسة دي آخر مرة هدرسك فيها القرآن في الدنيا يا حبيب الله خلاص يا جماعة قبل أسبوعين من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف بدأ يدب في جسده ما عادش قادر يصلي وهو على رجليه بقى بيصلي وهو جالس هل صلى رسول الله جالسا يا عائشة نعم بعدما حطمه الناس النبي خلاص يا جماعة البدر بيبدأ ينطفئ السراج المنير بيبدأ ينطفئ الكنز اللي ربنا اداه لنا بيتاخد من ايدينا النور بيتسحب من بين ايدينا حبيب الله بدأ بيموت اسبوعين ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر عمره هو اشد فترة بذل فيها مجهود اخر غزوة كانت اشد غزوة اللي هي غزوة تبوك ويبدأ المرض يدب في جسد رسول الله يخرج يصلي على شهداء احد بعد سبع سبع سنين من موتهم ليه ليه يا رسول الله بتصلي عليهم ليه يخرج بالليل يزور قبور البقيع ويستغفر لهم ليه ليه يا رسول الله القبور اللي عاشت عشان الاسلام كل قبر قصة جهاد وتضحية وبذل وفداء ليه يا رسول الله وهو راجع من البقيع مع ابو مويهبة يقول له يا ابا مويهبة ان الله خيرني بين مفاتيح كنوز الارض والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربي والجنة أبو موهبة يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله اختر كنوز الأرض والخلد فيها ثم الجنة يقول له لا والله يا أبا موهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة الصحابة ماشيين معاه يقول لهم وددنا أن رأينا أحبابنا أحبابي وحشوني يا ريت كان أمنية عمري إن أنا أشوفهم قبل ما أموت يا رسول الله مش إحنا أحبابك لا أنتم أصحابي أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني كان أمنية حياته قبل ما يموت بأيام إن هو يشوفك ويشوفك إمتى يشوفنا ويفرح بينا على الحوض عليه الصلاة والسلام ويرجع الرسول بيت عائشة يدخل على السيدة عائشة يلاقي عندها صداع تقول له يا رسول الله ورأساه يقول لها بل أنا يا عائشة والله ورأساه أول مرة حبيب الله يشتكي أول مرة المرض يبدأ يدب في جسمه لدرجة إنه يشتكي ويقول ورأساه وقبل أسبوع من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه أسبوع وحبيب الله يموت يبدأ الألم يزيد في رأسه وتبدأ الحمى تتقد في جسمه لدرجة إنه انه لما يربط عصابه على راسه بقت العصابه نفسها مولعه للي بيحط ايده عليها ولسه بيتحامل ولسه بيفوت على ازواج امهات المؤمنين لغايه عند بيت ميمونه قال مش قادر خلاص النبي ما عادش قادر ياذن له زوجته انه يمرض في بيت عائشه النبي ما عادش قادر يمشي لغايه بيت السيده عائشه يشيلوا اتنين من الصحابه كل صحابي من كتف من اكتاف النبي ويمشي النبي راسه مربوطه معصوبه والحراره بتاعته متقده ورجليه ما عادتش قادر قادرة تشيله تخط رجلاه في الأرض رجليه عادت بتزحف على الأرض ما عادش قادر يخطي رجليك يا حبيب الله اللي مشيت عليها 180 كيلو وانت رايح للطائف رجليك اللي قدميت بالحجارة وهم بيطردوك رجليك اللي فت بيها على كل القبائل في مكة تدعوهم قبل الهجرة رجليك يا رسول الله اللي خرجت بيها غزوات ياما رجليك يا حبيب الله اللي تفطرت من القيام 23 سنة ما عادتش قادرة تشيل جسمك يا رسول رسول الله ما عادتش قادره تستحمل انها تشيل جسدك يا حبيب الله ما عادش من الالم قادر انه يخط على رجليه الرسول عليه الصلاه والسلام يروح يقضي اخر اسبوع من حياته في بيت السيده عائشه الصحابه يشوفوه هو ماشي بالمنظر ده الصحابه يترعبوا الصحابه يجروا يملوا المسجد النبوي رسول الله ماله حبيب الله ماله رسول الله ايه المرض اللي وصله للدرجه ديت الرسول كانت الحمى اتقضت في جسده لدرجه انه مش قادر يخرج يطمن الصحابه الصحابه قال لهم هاتوا ميه من سبع ابار صبوها عليا ما عادش قادر انه يقعد سندوه وقعدوه خلاص جسمه تحطم من كتر الدعوه الى الله ما عادش قادر انه يقعد فضلوا يصبوا عليه الميه لغايه ما الحراره خفت وقبل خمس ايام من موت رسول الله يقدر انه يخرج للصحابه اللي مالين المسجد وعايزين يطمنوا عليه ويقعد على المنبر راسه معصوبة بالبرباط وآخر مرة هيقعد على المنبر آخر مرة هيخطب في الصحابة يقول لهم إن عبدا خيره الله بين ما شاء من من زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله أبو بكر ينفجر في البكاء يعرف إن الرسول هو اللي ربنا خيره يقول له نفديك بأبنائنا وأنفسنا يا حبيب الله الصحابة يستغربوا الرسول عليه السلام يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل محدش حبه تخلل كل ذرة في قلب إلا ربنا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت اتخذت أبا بكر خليلا وقدام الصحابة كلهم يقول النبي من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه للقصص قدام الصحابة الصحابة يبدأوا يحسوا إن النبي هيموت يطمنهم يقول لهم موعدكم الحوض الصوت لسه في ميعاد تاني بيني وبينكم يا امتي لسه في ميعادي مش دي اخر مره هتشوفوني فيها لسه مره تانية هنتقابل على الحوض يا ترى هنقابل رسول الله بايه واخر دعوه يسمعوها من رسول الله للصحابه اواكم الله حفظكم الله ايدكم الله نصركم الله رفعكم الله ما عادش يملك غير الدعاء يسيبهم يسيبهم لربنا سبحانه سبحانه وتعالى وينزل الرسول من على المنبر اخر مره كان طلع فيها على المنبر الرسول كان قبل ما يمرض بيومين بعت اسامه بن زيد في فتح فلسطين الارض المقدسه اسامه لما سمع بمرض النبي فضل هو والجيش قاعدين على ابواب المدينه مستنيين عشان يشوفوا قضاء ربنا في رسوله وقبل اربع ايام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرسول في اخر صلاه هيقوم الصحابه بيها مغرب الخميس قبل موته باربع ايام يخرج الرسول ويصلي بسوره المرسلات الصورة اللي نزلت زمان أيام ما كانوا لسه مستخبيين من قريش في منى في غار وكان في تعبان كان هيطلع عليهم وتنزل الصورة يا ترى شعورك يا ابن مسعود إيه؟ شعوركم يا كل صحابي حضرتوا مع النبي الأيام الأولى دي إيه؟ العمر ده كله كان في صحبتك والنور ده النهاردة بيتسحب من إيديكم الصحابة بدأوا يفتكروا الذكريات الأولى العمر الحافل اللي عاشوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يقرأ بسورة المرسلات ويدخل آخر مرة سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام يدخل النبي الحمى تزيد عليه لدرجة انه يغمى عليه عليه الصلاة والسلام ينتبه بعد صلاة العشاء بعد أذان العشاء أصلى الناس الناس صلت يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك يقول لهم طب هاتوا مية يغتسل النبي وهو بيتحمل على الألم عشان يقوم يصلي بالأمة يغمى عليه تاني بعد ما يغتسل ينتبه بعد شوية أصلى الناس يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك يغتسل تاني ويقوم عشان الحمى تبرد يسقط تاني مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام ما عادش قادر خلاص شوية ويصحى أصلى الناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس خلاص دي كانت أول صلاة ما يقدرش النبي إن هو يقف يؤم المسلمين فيها النبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم كانت جمعة الجمعة الحزينة أول جمعة ما يقدرش يطلع المنبر فيها ويقوم أبو بكر المسلمين لمدة 17 صلاة لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام مات وقبل موت النبي بثلاث أيام يقول ألا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله النبي حاسس إنه خلاص هيموت وهيروح لربنا سبحانه وتعالى قبل موته بيومين يبدأ النبي يجري الاستعدادات الأخيرة للقاء الله يتصدق بكل ما يملك من مال ما كانش يملك غير سبع دنانير يعطي كل ما عنده من عبيد كل الأسلحة اللي عنده يوهبها للمسلمين مع عدا درع واحدة كان راهنها عند يهودي عشان يجيب شعير يأكل بيوته ويموت الرسول وما فيش في أبياته غير شوية شعير ياكلوا منها السيدة عائشة ليلتها قبل موته بيومين ما لقتش مال تجيب به زيت للمصباح اضطرت انها تستلف زيت من جارتها عشان توقد المصباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول قبل ما يموت يقول للصحابة بلغوا عني السلام كل من آمن بي وتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة الرسول بيبلغنا السلام قبل ما يموت من حنانه عليك السلام يا حبيب الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام ويجي آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي اليوم الأخير في حياة حبيب الله من كتر ما الحمى اتقضت في جسد النبي بقى حاطط جنبه إناء من مية يحط إيده فيه ويمسح على وشه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات النبي عليه الصلاة والسلام يوحش الحسن والحسين يبعت لهم يدعي لهم ويوصي بيهم يبعت لزوجاته يودعهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام تيجي فاطمة بنته تلاقي النبي في حمى شديدة وألم شديد وتلاقي النبي خلاص شكل النبي بيحتضر تقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه النبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم خلاص يا فاطمة ال 23 سنة كرب بعد البعثة أنا رحلة حياتي رحلة حياة النبي من يوم ما اتولد من وهو عنده ست سنين وأمه ماتت وبدأ يبقى يتيم وفقير وبعد ما تيجي البعثة في يوم من الأيام يمشي في شوارع مكة ما فيش حد ما يشتموش ما فيش حد ما يأذيهوش ما فيش حد ما يعتديش عليه يرجع بيرتجف ربنا ينزل له يا ايها المدثر قم 23 سنه من الكربات والالام يا حبيب الله خلاص يا فاطمه خلاص يا فاطمه ما عادش في الم ما عادش في كرب ما عادش حد هيرمي عليا سلا الجذور ما عادش المنافقين هيحاولوا يقتلوني خلاص يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم الموافاه يوم القيامه اصبر يا فاطمه يوم القيامه معادنا التهاني يا فاطمه خلاص ما عدتش تشوفيني غير على الحوض يا فاطمة يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي له اسامه بن زيد يطمن على رسول الله يلاقي الرسول خلاص ما عادش بيقدر ينطق الرسول خلاص ما عادش بيقدر يتكلم من شده المرض الرسول يشوف اسامه بن زيد بيحبه قوي عليه الصلاه والسلام يرفع ايده للسماء ويمسح على جسم اسامه يرفع ايده للسماء ويمسح على جسم اسامه يعرف اسامه انه بيدعي ربنا عشانه النبي عليه الصلاه والسلام خلاص يا جماعه بقى الوقت في اخر ساعات من حياته الوقت ما عادش غير ثلاث او اربع ساعات على ما النبي يموت على ما السراج يتطفى على ما البدر يتطفى على ما الكنز يتاخد من ايدينا ما عادش غير ثلاث او اربع ساعات ويأذن اذان الفجر اخر اذان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت يأذن الفجر الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد في مش قادر يتحرك والصحابه بداوا يصلوا ورا ابو بكر عمرهم ما اتعودوا ان كذا يوم النبي ما يصليش بيهم امام يقوم النبي عشان يلقي اخر نظره على ثمره حياته وثمرة كفاحه على الصحابة اللي عاش عمره يربي فيهم يوم النبي يتحامل على نفسه ويكشف الستارة يبص يلاقي الصحابة واقفين دموعهم بتنهمر من الخشوع يبص النبي لثمرة حياته للي هيشيلوا الدين من بعده للي هينشروا الدين في الأرض كلها للناس اللي هتنشر التوحيد وتنور الدنيا كلها للي هيشيلوا الامانه يبص للخشوع اللي في وشهم يعرف يعرف انه دول اللي هينشروا الدين خالد ده هو هو اللي هيفتح ربع العالم بكره وعمرو ده هو اللي هيفتح مصر بكره وابو عبيده ده هو اللي هيفتح الشام بكره والمثنى ده هو اللي هيفتح بلاد الفرس بكره الرسول عليه الصلاه والسلام يبص لهم ويتبسم اخر مره شافوا فيها النبي كانت ابتسامة النبي مالية وشه عليه الصلاة والسلام الصحابة يكادوا يفتنوا من الفرح الرسول قام الرسول راق حبيب الله هيرجع تاني هيغمرنا بالحنان تاني هيغمرنا بالحب اللي افتقدنا بقالنا كذا يوم تاني رسول الله هيرجع نكمل فتح الارض تاني هتقوم يا رسول الله معانا واحنا بنفتح الفرس والروم هتقوم يا رسول الله وتشوف امتك وهي بتملى الدنيا كلها وتشوف مئات الملايين في الارض وهم بيقولوا نشهد انك رسول الله الصحابه كانوا هيتجننوا من الفرحه الرسول عليه الصلاه والسلام لقاهم هيسيبوا الصلاه اشار اليهم ان اتموا صلاتكم وارخى الستر عليه الصلاه والسلام وكانت آخر مرة شافهم فيها وآخر مرة شافوه فيها وآخر مرة شهد صلاة وأذن فيها عليه الصلاة والسلام بعد ما ألقى النظرة الأخيرة الصحابة الصحابة شافوه ساعتها أجمل مرة شافوه في حياتهم أنس بيقول كان وجهه كأنه ورقة مصحف أجمل شيء شافه في حياته آخر مرة بص لهم كانت ابتسامة يا ترى لو النبي بص لك الوقت هيبتسم لو رآك لأحبك لو رآك لابتسم لو النبي جه للأمة الليلة وبص للأمة وبص للأمة ليلة العيد أكتر ليلة بيعصى فيها ربنا هيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يدخل ويرخي الستر وتيجي اخر لحظات في حياه رسول الله الصحابه ما كانوش عارفين الصحابه اول ما شافوا ابتسامه النبي هيموتوا من الفرح خلصوا صلاه الفجر ابو بكر جري على اسماء بنت عميس مراته اللي في شمال المدينه بعيد خالص في حوالي المدينه شبه سفر يقول لها الرسول راق علي بن ابي طالب كل ما كان حد يكلمه يقول له اصبح رسول الله بارئا رسول الله شوفي خلاص الحمد لله الصحابه كانوا هيجنوا من الفرح الوحيد اللي عارف ان الرسول هيموت عمه العباس بن عبد المطلب بيقول لعلي يا علي لقد رايت الموت في وجه رسول الله اني لا اعلم المج... الموت في وجوه بني عبد المطلب يا علي سيدنا علي اتصدم من كلمه العباس وقلبه يتقبض ولكن هو شاف النبي بدا يعافى وتيجي اللحظات الاخيره في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض البدر اللي طلع علينا الوقت خلاص يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بياخذه مره تانية اخر لحظات اكتر واحد حبك في الدنيا هيموت الوقتي اللي هيفضل خمسين الف سنه يسقينا بايديه ويشفع لنا تحت العرش يوم القيامه هيموت الوقتي اللي قلوبنا بتنبض بحبه هيموت الوقتي يا جماعه اخر لحظات النبي يرخي الستر ويتحامل على نفسه ويحط راسه على صدر السيده عائشه بيواسيها لانه عارف انه هيموت عليه الصلاه والسلام بيوسيها في الامه وتشتد الحمى على رسول الله كاشد ما حصلت الايام اللي فاتت ما جاتش الحمى زي كده ويشتد الالام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول فقد القدره على النطق ساعتها عليه الصلاه والسلام يبص لسواك السيدة عائشة تقول له أتحب أن آتيك به يا حبيب الله الرسول يشاور براسه نعم ما عادش قادر ينطق تقوم تجيبه له يتسوك بيه بيستعد للنطق بالشهادة للقاء الله بيعطر فمه للقاء الله سيدة عائشة قلبها يتفطر تبدأ ترقي النبي ترقيه بالرقى اللي النبي علمها لها عليه الصلاة والسلام النبي فوق يبص لها يقول لها لا بصوت ضعيف لا ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى اعلى خلاص يا عائشة انا ما عدتش عايز اعيش في الدنيا انا عايز اروح لربنا بقى انا اشتقت لربنا قوي انا اشتقت للرفيق اللي رفق بيا طول حياتي اللي رفق بيا في كل كرب مر عليا بحياتي واشتقت لرفقة الانبياء في الفردوس الاعلى السيدة عائشة السيدة عائشة تسكت عن رقية النبي عليه الصلاة والسلام وبدأت تحس عائشة ان جسم النبي بيتقل في حجرها وبدأت تحس عائشة ان راس النبي بتتقل على صدرها تبص عائشة لراس رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي وجه الرسول شاخص في السماء وهو بيقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى تعرف عائشة ان ربنا بيعرض عليه ملكه في الجنة وبيخيره بين الجنة وبين الدنيا تقول له خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق عرفت ان الرسول بيخير وبيختار ربنا على الدنيا واللي فيها رب الرسول عليه السلام يختار ربنا ويبدأ الرسول يتقل اكتر في حجر السيدة عائشة وكان آخر كلمات قالها وهو بيموت كانت روح الحبيب تجود كانت روحه تغرغر في صدره وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم شايفين رحمته وحنانه وهو بيموت حريص علينا حتى وانت روحك بتطلع يا رسول الله في صدق في الدنيا بعد الصدق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ويفضل النبي يقول لها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لغاية ما لسانه يكف عن الحركة وصدره يبدأ يغرغر بيها وما عادتش السيدة عائشة فاهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها ولكن سمع الغرغرة بتاعتها في صدره ويدخل ملك الموت على رسول الله ويقول يا أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله اخرجي إلى رب راض غير غضبان اخرجي إلى رضا من الله ورضوان وتسقط ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء الميه اللي كان جنبه عشان يبرد به الحمى ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الصبح بعد الضحى يوم الاثنين 12 ربيع الاول 11 هجريه بعد 23 سنه جهاد وبموت الرسول يموت اعظم انسان مش على وجه الارض واكمل انسان مش على وجه الارض يموت اللي الحصى سبح في ايديه اللي الجزع كان هيفضل يبكي اليوم القيامه يقول النبي حضنه واحنا مين يحضننا يا رسول الله الجزع من فراقك فضل يبكي اليوم القيامه لولا انت حضنته مين يحضننا الوقت يا رسول الله الله مين يبرد لهفة قلوبنا لغاية ما نشوفك تاني يا حبيب الله الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الحجر سلم عليه يموت يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموته يتقطع الوحي بين السماء والأرض ليوم القيامة يموت رسول الله والسيدة عائشة ما إيش عارفة لسه صدر النبي لسه راس النبي على صدرها وهي جالسة يدخل عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة يعودوا النبي عمر يبص على النبي ويبكي من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام مريض مريض عمر مش مصدق ان النبي ممكن يموت يخرج عمر وهو بيقول للمغيرة بن شعبة ما أثقل المرض عليك يا رسول الله ما أشد غشيتك يا حبيب الله المغيرة يبص لعمر ويقول له يا عمر لقد مات رسول الله عمر بن الخطاب الخطاب ينتفض من الغضب يقول له ماذا تقول ما مات رسول الله ما مات رسول الله الخبر يبدا ينتشر يبدا الناس يسمعوا ان النبي عليه الصلاه والسلام مات يبدا المسجد النبوي يتملى بالناس الناس جايه مشحوفه مفزوعه الدموع بتنهمر من عيونها النبي مات فعلا حبيب الله مات فعلا عمر بن الخطاب يقف ويمسك السيف ويقول للناس في المسجد ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله مات وما مات وما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه أربعين يوما ولا يرجعن رسول الله ليقطع أيدي وأرجل المنافقين الذين قالوا إنه مات الناس واقفه مذهوله مش عارفه تعمل ايه وعمر ماسك السيف وخلاص فقد عقله من كتر الصدمه اللي هو فيها طاش طاش عقل عمر من الصدمة صحابي يجري بسرعة يركب فرس ويطلع على أبو بكر الصديق يقول له الرسول بأنه مات أبو بكر رسول الله كأنه مات أبو بكر يجي بسرعة يجري بيتنفض الدموع منهمرة من عينيه صوت الغليان في صدره مسموع للي حواليه أزيز صدره مسموع زفراته تقطع الحجر يجري أبو بكر الصديق ما يبصش لحد ولا يبص لحد من اللي قالوه في اللي قاعدين في المسجد ولا يلتفت ولا يكلم حد يدخل على حجرة رسول الله يلاقي جسد الرسول في طرف الحجرة متغطي كله يروح على الجسد يكشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحط بقه بين عينين النبي ويرمي دراعه على ساعدي النبي ويقعد يقبل في النبي ويبكي ويقول وصفياه ونبياه وخليلاه طبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي لو كانت بأيدينا لفديناك بنفوسنا والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموت التي كتب الله كتبها الله عليك فقد متها ويغطي على جسد النبي تاني الجسد اللي ما فيش حتة في ما اتحفرش فيها من عبادة ربنا قيام الليل حفر في رجليه الحجر حفر في بطنه اللي اتربط عليه الحصير اللي كان بينام عليه حفر في جنبه الدموع اللي كانت بتسيل من عينيه في القيام حفرت في خده الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام كل حتة اتحفر عليها عبادته لله يغطي جسد رسول الله ويخرج أبو بكر للمسجد يلاقي عمر ماسك سيفه وبيقول ما مات رسول الله ما مات رسول الله يقول له اسكت يا عمر عمر ما يبصش لابو بكر عمر مش في مش في وعيه ساعتها ابو بكر يلتفت للناس الناس كلها تلتفت لابو بكر مستنينا يقول ايه يقول يا ايها الناس يا أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم عمر بيقول فما إن سمعت الآية من أبي بكر حتى علمت أن رسول الله مات فما استطاعت قدماي أن تقلني فعقرت وهويت إلى الأرض عمر يقع ينهار على الأرض بلا حراك ما عادش قادر يعمل اي حاجه الانصار اول ما سمعوا ايه القران من ابو بكر كلهم قعدوا يقولوها ويرددوها عشان يثبتوا نفسهم الصحابه طاشت عقولهم عثمان بن عفان جاله خرس في لسانه فقد القدره على النطق بقوا بيجيبوه يودوه زي الطفل مش قادر ينطق مش عارف في ايه علي بن ابي طالب سقط فقد القدره على الحركه زي المشلول عبد الله بن انيس مات حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهارده من النهارده يا اصحاب رسول الله ما عدتوش هتلاقوا بينكم من النهارده يا حنظله لما هتحس ان قلبك فيه قسوه ما عدتش هتلاقي المحمد تجري عليه من النهارده يا ابو بكر لما تحب ايمانك يتجدد ما عدتش هتلاقي رسول الله من النهارده ما عدتوش هتلاقوا الرسول كل يوم العصر قاعد مستنيكم في المسجد من النهارده لما هتطلعوا تحاربوا ما عادش الرسول هيبقى معاكم من النهارده يا خباب لو حد كوى ظهرك عشان اسلامك مش هتلاقي النبي تجري عليه من النهارده يا اصحاب رسول الله بقيتوا يتامى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وغم حسره وتوجع في دارنا ومصائب تتجمع هي دارنا دار الرحيل وكلنا يوما الى دار البقاء سيرجع ما لي ارى هذه الوجوه حزينه ما لي اراها بالسواد تلفع ما للعيون بدمعها رقراقه ما للقلوب باصلها تتقطع مات الجواد مات الجواد من الخليقه لم يعد يجدي الكلام ولا النياحة تنفع قالوا ترحل في الصباح حبيبنا فقدت بلابلنا هنا لا تسمع رباه رباه ألهمنا استبهارا إننا بعد الفراق بحبنا نتفجع بعد الفراق بحبنا نتفجع الصحابة اتصدموا فاطمة قعدت تبكي وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا أبتاه ام سلمه راحت تشوف النبي وهو ميت حطت ايديها على صدره فضلت اسابيع بعد موته ما تتوضاش ولا تاكل الا وتلاقي ريحه المسك ماليه ايديها سيدنا انس كان هيتعمي قال لما دخل رسول الله المدينه اضاء منها كل شيء ولما مات رسول الله اظلم كل شيء كل حاجة ظلمت في عينين الصحابة مش عارفين يعملوا ايه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قطيفة جميلة ساعة النبي يفترشها ويلبسها دفنها مع النبي قال والله لا يلبسها احد بعدك يا رسول الله بلال طلع بعد ساعتين يأذن صلاة الظهر اول ما جه يوصل اشهد ان محمد رسول الله اتخنق صوته وانفجر في البكاء وما قدرش يكمل ونزل واقسم بالله انه ما عاد هيأذن لحد بعد رسول الله ما أذنش غير يوم ما فتح بيت المقدس أذن على المسجد الأقصى الصحابة الصحابة ما كانوش قادرين يستوعبوا المنظر غسلوا رسول الله وهو على ثيابه سيدنا علي سنده على صدره قعد يغسله بثيابه وهو بيقول طبت حيا وميتا يا رسول الله الملائكة صلت عليه والأنصار والمهاجرين والنساء والأطفال صلوا عليه عليه الصلاة والسلام دفنوه دفنوه هم راجعين لقوا فاطمة بتقول لهم أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مت يا حبيب الله لقيت ربنا ما عادش في كرب عليك بعد النهارده يا حبيب الله يا رسول الله انت في قلوبنا بعد 1400 سنه امتك مليار و400 مليون واحد بيقولوا لك ان كل ذره في قلبهم بتهتف بحبك انت استحملت عشاننا 23 سنه كرب والنهارده مليون و400 مليار و400 مليون واحد مستعدين يفدوك بعمرهم وحياتهم يا رسول الله كل ذره في قلوبهم بتنطق بحبك يا رسول الله النهارده كل ما ميت مننا هيموت مهما كان حبيب لينا مش هندعي له في صلاه الجنازه قبل ما ندعي لك انت وقبل ما نصلي عليك انت لانك انت اغلى من اغلى حبيب ولان حزننا على موتك اشد من حزننا على موت اي حد يا رسول الله يا رسول الله مش مصبرنا على موتك غير كلمة موعدكم الحوض والله ما مصبرنا على موتك يا حبيب الله غير انك بشرتنا ان احنا هنشوفك على الحوض يا ترى هنقابل رسول الله بايه يا ترى هنفرح قلبه على الحوض بايه يا ترى هيقول لنا ايه لما يشوفنا وهنقول له ايه اول ما نطلع من قبورنا ونلاقي الحر الرهيب الشمس ما عادتش على بعد 93 مليون ميل الشمس بقت على بعد ميل حر رهيب علق رهيب تراب صراخ ظلام وفي وسط الحر الرهيب نلاقي واحد وشه منور كأن الشمس بتجري في عروق وشه بيجري وبياخدك وبياخدك وبياخدنا انت مين انا محمد بن عبد الله انت رسول الله انت حبيب الله انت جاي لنا يا رسول الله ليه في الحر ده في العذاب ده في المرار ده في الاهوال دي في العرصات دي في الظلام ده انا جاي لكم عشان ما تستحملوش موقف القيامه اخدكم على الحوض اسقيكم بايديا امتى يا رسول الله يا ترى هيسقينا بايديه على الحوض ولا لا يا ترى هنبقى معاه في الجنه ولا لا يا ترى هيشفع لنا عند ربنا يوم القيامه ولا لا فكرت ولا لا فكرت ولا لا انا عايزك انا عايزك اما تروح عمره وتقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت واقفه قدام قبر الحبيب افتكري افتكري ان ده هو اللي لولا كان زمانك حته فحمه في جهنم افتكر وانت واقف قدام قبر رسول الله ان نومته دي هي اول نومه يستريح فيها من يوم ما ربنا قال له انه ينقذك من النار افتكري انه الوقت ما بيكلمكيش يا ترى لما هينطق وانت قدامه على الحوض هيقول لك ايه هيقول لك تعالى اسقيكي بايديا ولا هيقول سحقا سحقا والعياذ بالله وانت واقف قدام قبر رسول الله هتقدر ترفع راسك هتقدري ترفع راسك هو قدم مليون برهان انه بيحبك انت قدمت كام برهان على حبك ليه هو قدم مليون برهان انه بيحب ربنا انت قدمت كام برهان على حبك لربنا هو قدم مليون برهان على حبه للاسلام انت قدمت كام برهان على حبك للاسلام وانت واقف قدام قبر رسول الله ده اقرب مكان هتقرب منه في في الدنيا يا ترى هتبقى قريب منه كده على الحوض يوم القيامه انت بينك وبينه الوقت مطار يا ترى اللي بين قلبك وقلبه قد ايه اللي بين همك وهمه قد ايه اللي بين شكلك وشكله قد ايه اللي بين حياتك وحياته قد ايه موعدكم الحوض يا أمة محمد هتقابلوا النبي ازاي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا لنهاية السلسلة يا جماعة عايز أقول لكم في نهاية السلسلة عرفتم عرفتم لماذا محمد عرفتم من اول رمضان بنحاول نتكلم لماذا محمد ليه عرفتوا ليه هو اللي ربنا اختاره وما اختارش كسرى ولا قيصر ليه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره مش كسرى كان مين اللي هيقوم بالمجهود بتاع النبي عليه الصلاه والسلام عرفتوا ليه هو احب حبيب الى الله مين اللي حفظه لما كان مع ابو بكر لوحدهم في الغار مين اللي حفظه لما سرقه بن مالك كان هيقتله في الهجره مين اللي حفظه لما جنود قريش ومكه والعرب احاطوا ببيته ماتوا ليله الهجره يقتلوه مين اللي حفظه من محاولات الاغتيال مين اللي حفظه لما عقبه حاول يقتله في الحرم عرفتوا ليه هو احب حبيب لقلوبنا يا جماعه ده الرسول اتعرض عليه الملك والمال والسلطه عشان يتخلى عن انقاذك من النار مرضاش عرفتوا ليه هو اكبر نعمه في حياتنا من ربنا لولا كان زمانك بتعبدي صليب وانت بتعبد بقره وانت بتعبد فار وانت ملحد وانت عندك اكتئاب نفسي كان زمان من غير من غيره كانت الامه ضيعه والارض ضيعه عرفتوا ليه هو اعظم بشر الاول على البشريه في الجنه عرفتوا ليه هو اللي ربنا شق له القمر قبل شق السماء يوم القيامه عرفتوا ليه هو اللي ربنا نزل له الملائكه تدافع عنه في احد عرفتوا ليه هو اللي كل البشريه مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم انسان في التاريخ عرفتوا ليه عرفتوا ليه بعد ما قضينا شهر رمضان نتكلم لماذا محمد ليه هو القائد الوحيد اللي لازم يقود الأمة عشان ننتصر تاني وإن ما ينفعش حد يقودنا غيره ولا ينفع نمشي ورا حد غيره ده احنا لما عصينا أمره مرة واحدة اتهزمنا معركة كاملة في أحد عرفتوا ليه مفيش أمل غير في اتباع الرسول يا شباب ويا أمة محمد عرفتوا ليه لازم شمس محمد تشرق من جديد قبل ما اسيبكم وقبل ما نختم سلسلة لماذا محمد وقبل ما نودع لقاءاتنا اليومية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا اللي حبه اللي حبه ملا كل ذرة في قلوبنا قبل ما نودع الرسول بذكركم تاني الصلاة على رسول الله اوعوا يا جماعة يا جماعة هدف السلسلة ديت اخراج ناس ما بتبطلش صلاة على حبيب الله السلسلة ديت انا عايز اللي يقدر منكم واي سلسلة من السلاسل اللي عن رسول الله تجيبها تسمعها تاني وتبدأي تكتبي الكلام الكلام اللي فيها اهم عناوين لان الكلام ده هيبقى زاد ليكي طول عمرك تبصي له وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبصي له وتصلي على الرسول الواحد يا جماعه الكلام ده بياخده ممكن في جلسه الضحى اقعد ابص فيه تاني واصلي على حبيب الله وافتكر هو استحمل ايه وعمل ايه الصلاه على رسول الله افتكروا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قد ايه فضل الصلاه عليه افتكروا انه قال ما من عبد يصلي عليه الا صلت عليه الملائكه للدرجة دي الملائكة بتحبك يا رسول الله ما دام يصلي عليه ايه الصفقة دي ايه الصفقة الرهيبة دي فليقل احدكم من الصلاة علي او لا يكثر افتكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي مرة عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه شوفوا ربنا بيحب النبي قد ايه صلى الله عليه عشرة صفقة ربنا يصلي عليك عشرة افتكروا ان كل مرة تصلي على الرسول عشر حسنات تزيد وعشر سيئات تمحى وعشر درجات ترفع يعني صحيفتك قبل كل مرة من الصلاة على الرسول خلاف صحيفتك بعد كل مرة من الصلاة على الرسول يعني مقامك في الجنة قبل كل صلاة من الصلاة على الرسول مرة من الصلاة على الرسول غير بعد كل مرة من الصلاة على الرسول أبي بن كعب بيقول له يا رسول الله أجعل كل صلاتي لك كل ذكري يبقى صلاة عليك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك مشاكل الدنيا والآخرة كلها تتحل يا أبي صفقة الرسول قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام السلام عليك يا حبيب الله ملائكة لأن الأرض كلها فيها أتباع لرسول الله ربنا معينهم للعمل الصالح الوحيد ده هو بس مش أي عمل تاني يسيحوا منك لرسول الله على طول يا جماعة الرسول عليه السلام في حديث كان بيعظمه ابن تيمية بيقول رأيت رجلا يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته عليه عليه الصلاة والسلام فأقامته على قدميه وأنقذته صلاتك على رسول الله هتغير صلتك بالملائكة هتغير صلتك بربنا هتغير صحيفتك هتغير مقامك في الجنة هتحل مشاكل دنيتك هتحل مشاكل اخرتك هتعديك من على الصراط هتعمل صلة خاصة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايزين نبطل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يا جماعة مش عايزين نبطل صلاة على حبيب الله أنا مش قادر أنا مش قادر أتخيل إن خلاص هي دي آخر دقايق هصلي فيها على رسول الله ونصلي فيها على رسول الله مع بعض نملى حياتنا يا جماعة اللي عايز يجيب السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى يجيبها من على موقع ويتو الله الطريق إلى الله الطريق إلى الله يجيبها من على هذا الموقع يعني اللي بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني وصل الوقت للموقع الموقع الثاني على مستوى العالم بفضل الله المواقع الإسلامية يجيبها من على هذا الموقع والله يا جماعة يعني يعني أتمنى اسمعوا أي سلسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلسلة عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ بقى علاقتنا تتغير برسول الله ونبدأ بعد رمضان عهد جديد مع رسول الله ليلة 29 ممكن تكون ليلة وترية آخر فرصة للعتق من النار ربنا بيعتق فيها قدر اللي أعتقهم في رمضان كله ليلة 29 نموت نفسنا ليلة 29 يا جماعة آخر ليلة في رمضان آخر ليلة ساعات ساعات خلاص رمضان بيتسحب من إيدينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم أبلغ رسولك منا السلام اللهم أبلغ حبيبك منا السلام اللهم إنا نجدد العهد على اتباع رسولك تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم إن اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى اللهم اسقنا من يده الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم شفعه فينا يوم القيامة اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى اللهم أبلغه منا السلام اللهم ارزقنا حبه اللهم ارزقنا اتباعه اللهم انقذ الامه انقذ شبابها ونساءها ورجالها واطفالها اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا واجعلنا خير اتباع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله يا اغلى شيء في حياتنا وفي قلوبنا وفي عمرنا يا اللي خليت لحياتنا معنا يا اللي حلم حياتنا يوم ما نشوفك ونحضنك ونقبل ايدك ورجلك على الحوض يا حبيب الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله على نعمة التمام اللهم لك الحمد
Thank you.